عايزين بنعمة ربنا نتأمل في بعض صفات الله ولنأخذ صفة الله كخالق القصة الجميلة الموجودة في الإصحاح الأول من سفر التكوين قصة الأيام الستة وعمل الله فيها هذه القصة تركت تأثيرا كبيرا في كثير من القديسين لدرجة اتألفت عنها كتب كتاب إكسماروس إكسماريون يعني ستة الأيام هكسا يعني ستة وأميروس يعني يوم إكسماروس القديس باسيليوس الكبير وإكسماروس القديس يوحنا ذهبي الفم وإكسماروس القديس إبيفانيوس ناس كتير ألفوا كتب على هذا الإصحاح الأول من سفر التكوين لأنه صورة في منتهى الجمال لعمل ربنا في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خربة وخالية وفي بعض الأوقات يقولوا مغمورة بالمياه وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه ثم قال الله ليكن نور فكان نور ورأى الله النور أنه حسن وفصل الله بين النور والظلمة ودعا الله النور نهارا والظلم دعاها ليلا وكان مساء وكان صباح يوما واحدا في البدء يعني في بدء الخليقه في بدء هذه القصة التي نعيشها الآن بدء هذا الوجود بدء هذا الوجود اللي احنا دخلنا فيه في البدء ده خلق الله السماوات والأرض أما قبل هذا في الأزل فكان الله يعيش وحده كان الله يعيش وحده بلا مخلوقات وكان مكتفيا بذاته ولم يكن محتاجا الى شيء وكان ربنا مع انه لم يخلق الا ان الخلق ليس جديدا عليه ربنا ما فيش حاجه بتجد عليه كل المخلوقات التي سيخلقها موجودة في ذهنه منذ الأزل يعني صورتكم كلكم انتوا دلوقتي في هذا الاجتماع وغيره كانت موجودة في ذهن الله منذ الأزل قبل أن يخلق العالم شايفكم واحد واحد كل واحد بسيرته بتاريخه بنهايته بأبديته واضحة أمام الله الله لا تجد عليه حاجة وكان الله يحب هذه الصورة قبل أن يخلقها ومن أجل هذا خلقها الله أعطى العدم نعمة الوجود من صلاح الله ومن جوده أعطى العدم نعمة الوجود من محبة الله أوجد ما لم يكن من تواضع الله لم يشأ أن يكون موجودا وحده فخلى في كائنات توجد معاه ده تواضع كبير ربنا ما حبش يكون موجود لوحده خلى كائنات تكون موجودة معاه ما حبش يكون حي وعاقل لوحده أوجد كائنات لها الحياة ولها العقل ما حبش يكون له حرية الإرادة يتصرف كما يشاء لوحده أوجد مخلوقات لها حرية إرادة خلقنا على صورته ومثاله في العقل في الحياة في الوجود في حرية الإرادة في البر كما كنا سابقا في لحظة لا نعرفها بدأ الله يخلق دايما ربنا يشتغل في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة تقول له يا رب متى ستخلق يقول لك في الوقت المناسب ومتى ستنتهي من الخلق في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة وبالصورة الجميلة الرائعة في هذا البدء أول ما ربنا قال خلاص ساعة الصفر قد أتت هبتدي أخلق من دلوقتي راح خلق السماء والأرض السماء والأرض خلق المادة اللي عمل منها السماء والأرض دي وبعدين ابتدى يشكلها زي واحد نجار يشتري تلات اربع امتار خشب وياخد الخشباية دي ينشرها والخشبة دي بالفارة والخشبة دي بالربوه والخشبة دي بالمنشار ويقعد يوضب ودي بالمسمار ودي كذا ودي يتقبها ودي يوضبها لغاية لما بعد شوية تلاقوا صدق دلاب مكتب كرسي بتستريح عليه بيتفنن هو فربنا خلق في الأول السماء والأرض وابتدى يتفنن في الحقيقة قصة الخليقة تدل على الحكمة العجيبة اللي عند ربنا والفن العجيب اللي عند ربنا والنظام العجيب اللي عند ربنا والجمال العجيب اللي عند ربنا كل شيء بحكمة قد صنعه وبجمال عجيب قد صوره لما أنا أتصور مثلا ربنا خلق ناس ملايين الناس آلاف الملايين بيتجددوا باستمرار ده في بعض بلاد زي الهند ولا غيره فيها 500 مليون ولا حاجة والصين فيها 700 مليون يعني ناس كتار وبيتجددوا وتلاقي كل واحد من دول بصمة صباعه تختلف عن التاني كل الموجودين في الاجتماع ده كل واحد بصمة صباعه تختلف عن التاني ايه العجب ده يا رب عندك مئة آلاف الملايين من أنواع البصمات ملايين الملايين كل واحد بصمته تختلف عن التاني حاجة مش معقولة ده ربنا عجيب ده لما واحد فنان بيعمل له 20 نموذج ولا 30 بيقول انه فنان لكن ده يعمل لبصمة الصباع بس ملايين الملايين من النماذج لان طبعا الناس اللي في العالم بيموتوا وبيجي غيرهم وبيموتوا وبيجي غيرهم وكل واحد بصمة صباعه تختلف عن الاخر الله عجيب فنان ويحب الجمال احسن في ناس يفتكروا ان التقوى والقداسة انه يكون مبعزق مبهدل ما بيهتمش بحاجة ويفتكروا ان ده نسك وزهد وعدم اهتمام بالدنيا لا ابدا الله لما خلق العالم خلقه في منتهى الجمال في منتهى الاتساق والنظام وده بيشتغل مع ده ده يكفي ان احنا نبص في الفلك في النجوم وعلاقتها ببعض في الكواكب وعلاقتها ببعض في قانون الفلك العجيب اللي بيمشي كل هذه الكائنات في نظام لا تحيد عنه اطلاقا النجم الفلاني يظهر في الساعة الفلانية ويختفي في الساعة الفلانية القمر ودورانه حول الأرض والأرض ودورانها حول نفسها ودورانها حول الشمس حاجة بدقة عجيبة لا تتغير إطلاقا أدق من الساعات اللي عندكم دي في منتهى العجب ربنا منظم الكون ده بطريقة عجيبة قاعد يتفنن فيه ويحط له قوانين ويحط له أنظمة تعال يا شمس تعال يا قمر تعال يا أرض هنظم العلاقات بينكم بطريقة لا تخل ولا ترتبك ولا تتغير ملايين السنين إله منظم, منظم كل ما فيه متسق وجميل ده أنا قريت مرة كتاب اسمه مع الله في السماء للأستاذ الدكتور أحمد زكي باشا كان مدير الجامعة في وقت من الأوقات وكان وزير في وقت من الأوقات الكلام نفسه عبارة عن موسيقى وهو بيوصف السماء والنجوم اللي فيها موسيقى تقرا الكلام تلاقيه موسيقى وازاي كل نجم وقعد يصور النجوم دي كما لو كانت في حفلة راقصة كل نجم بيدور حوالين نفسه من الغرب للشرق وبيرقص وحوالين مجموعة من الشموس و- وكواكب وشموس كلها في في حفلات مبتهجة بالأنوار والأضواء والدوران حاجة مش معقولة أبدا إزاي ربنا موضب الشغلانة دي وربنا قاعد يت- يتفرج على هذه الحفلة الراقصة في السماء والنجوم بتلف حوالين بعض والكواكب بتلف وتدور حول نفسها تدور حول نفسها كده وتدور حوالين الآخرين كده وحاجة كده بيفرج عليها الملائكة تلاقيه في السماء ولا حاجة زي كده عجيب في في هذا النظام اللي عمله ربنا كل ما عمله جميل ورائع جميل ورائع ده تجد كل جزء عمله ربنا في الإنسان له هذا الجمال خد القلب ك... كآلة دقيقة جدا بتشتغل وتستقبل دم وتطرد دم وتغذي أوردة وشرايين وتغذي شعيرات دموية والشعيرات الدموية تغذي أنسجة وحاجات مش معقولة بحركة عجيبة لو اختلت نقول هنا في مرض حالة حركة عجيبة لو واحد فيكم قعد قصاد جهاز رسم قلب ويشوف الهزات ازاي بتمشي بطريقة كده لا تتغير ولا تتبدل برسم كده عجيب يقف قصاده الأساتذة لو لقى هزة واحدة بتتغير يقول لك هنا في تلف دي مش الصورة الإلهية اللي ربنا عمل بها الهزة دي هزة لا تهتز قصدي اقول ما تضطربش يعني تبقى بها ب- بارتفاعها وانخفاضها كده مش معقول ابدا الكلام ده وبعدين المخ وما فيه من مراكز ده مركز للحركة وده مركز للسمع وده مركز للنظر وده مركز للشعور وده حاجات مش معقولة ده اللسان كآلة ناطقة لا مجهودات العالم كلها ما تقدرش تعمل لسان هذا العالم اللي طير الحديد في الهواء ووصله للقمر ما يقدرش يعمل لسان عجبني النهارده خبر جه في الجرايد يقول ان الدكتور برنار استاذ القلب اول رائد للقلوب اللي نقل القلوب في العالم قال انا فشلت وما عدتش انقل قلوب تاني ده ربنا في ربطه القلب في الجسم دي عملية فنية دي سر مهنة لسه ما سلمهاش لحد لسه مش كل واحد يقدر يحط قلب محل قلب ده القلب له قالب معين بيتحط بطريقته ايه علاقة القلب بالأنسجة اللي حواليه ومدى استجابتها ليه حاجات غير معقولة ايه قوانين الوراثة اللي موجودة في الانسان وبيسلمها من جيل لجيل ويطلع الواد الصغير تبص فيه كده تقول عينين عينين ابوه مناخير امه شعر مش عارف جدته حاجة مش معقولة حاجة مرسومة رسمة كده إله عجيب جدا في هذا العالم الذي خلقه حكمة نظام انسجام وترابط جمال جمال عجيب اوعوا تفتكروا الجمال فيكم انتوا بس ده ده يمكن كل حيوان له جماله واتساقه على الأقل إن لم يكن جمال الوجه جمال العمل وجمال الأجهزة وجمال الأداء وجمال التنوع يكفي في هذا الإعجاز العجيب إن السيد المسيح لما تكلم عن الزهر قال ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منه هات العالم كله ما يطلعش ما يعرفش يطلع وردة كده مرة شفت زهر صناعي قلت ايه ده الوان وهيصة ولكن ليست فيه حياة وليست فيه رائحة وليس فيه الرسمة العجيبة بتاعت ربنا ولا توزيع الألوان بتاعت ربنا ده أنا كنت أحيانا أمشي في الصحراء ولاقي زهرة من زهور الصحراء وأقول له يا رب كفاية وأبص فيها كده وأقول له كفاية يا رب دي تدل على إنك أنت خالق جبار وحكيم وعجيب الله كخالق أعطانا قصة كيف نعمل في البدء خلق السماوات والأرض وده نوع من تواضع ربنا يعني ايه تواضعه خلق العالي والواطي السماء والأرض خلق العالي والواطي طب يا رب تخلق العالي بس يقول يعني الواطي ملهوش نفس اخلقه برضه ده مش تواضع من ربنا خلق السماء والأرض خلق الأرواح والمادة خلق الأرواح والمادة طب الروح كويس والمادة برضه المادة لما تيجي في إيد الله تبقى حاجة جميلة أي حاجة يمسكها ربنا تبقى جميلة في يديه بهذه السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه طب وازاي يا رب السماوات بتحدث بمجدك وازاي بتخبر بعمل يديك بتعطي صورة عجيبة جميلة عن الله الخالق المبدع ده جبروت جبروت وبعدين خلق الله السماوات والأرض خلق الكائنات السمائية وخلق الأرضية خلق عالم الروح وخلق عالم المادة خلق كل هذه الكتلة من الحياة واللا حياة العاقلات والجامدات الجمادات خلق وبعدين ورانا ربنا ان كل عمل يتكامل بالوقت احنا بنحب الهيصة والجري والسرعة ولازم كل حاجة تيجي بلهوجة ولازم كل عايزينها دلوقتي يعني دلوقتي تتم يعني تتم ربنا باله طويل ويشتغل في هدوء وواحدة واحدة واحدة لما تخلص كان يقدر ربنا يخلص العالم في لحظة قال لك في ست ايام واليوم مش 24 ساعة زي ما انتم فاكرين لان الشمس خلقها في اليوم الرابع يبقى الاربعة ايام الاولى ما كانتش ايام شمسية لان ما كانش فيه شمس ساعتها واليوم السابع قيل عنه انه بدأ وما انتهاش لغاية دلوقتي احنا لسه في اليوم السابع شوفوا بقاله قد ايه نهايته المهم ربنا في كل هدوء يقول يا جماعة بلاش لهوجة نشتغل واحدة واحدة لما تروق هو يقدر يعمل كل حاجة في لحظة وفي منتهى النظام لكن يريد أن يعطينا درسا أنا هحط المادة دي قصادي ومظلمة أبتدي أنورها وأطلع دي لفوق وأنزل دي لتحت وبعدين اللي فوق أنظمه وأعمل له قوانين فلك واللي تحت أرتبه أفصل الأرض عن المية المية أطلع منها حاجات والأرض أطلع منها حاجات ووضب الكل وفي الآخر أخلق آدم وآخر الكل أخلق حواء حاجة ماشية نظام تمام في البدء خلق الله السماوات والأرض وأول ما خلقهم كانت الأرض في بعض الترجمات يقولوا غامرة ومستبحرة ويقول لك كانت الأرض خربة وخاوية ومغمورة بالمياه صورة صعبة أرض غامرة مغمورة بالمياه أرض خربة أرض خاوية أرض مظلمة لكن على الرغم من كل هذا روح الله يرف على وجه المياه يرف على هذا الخراب يرف على هذه الظلمة يرف على هذه الطينة المعجونة بالمية يرف عليها وهي خالية وخربة ويقول لها الخلاص قريب انتظري ستأتي ساعتك وحينئذ تتمتعين بالجمال والنظام والحياة والانسجام وكل شيء ينظر الله إلى الأرض الخربة فيرى فيها الصورة الجميلة بتاعت الغد مش الصورة الخربة بتاعت اليوم لو أي واحد فيكم نظر إلى هذا الخراب كان يئس بقى ده يا رب حاجة تليق بيك انت تخلق حاجة زي كده يقول لك استنى يا حبيبي كل حاجة بوقتها خليك ساكت لما تشوف النتيجة في الآخر زي واحد تجيله تجارب وتجيله مصايب وتجيله آلام وتجيله متاعب يقول ايه يا رب ده ده الأرض خاربة وخاوية وعلى وجه الغمر ظلمة يقول له ما تخافش روح الله يرف على وجه المياه هتشوف الصورة في الآخر ما تبصش للصورة الوقتي بص للصورة في الآخر بص للصورة في الآخر الله قاعد يرتب قاعد يوضب كده قاعد يرتب وقاعد يوضب في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه هكذا حياة كل إنسان قد تبدأ حياتك خربة وخالية مغمورة بالمياه غطت المياه نفسك أترى جازت نفوسنا الماء الذي نهاية له جازت وغطتها المياه ولكن مع أن المياه غطتها روح الله هيرف على وجه المياه وهيجي وقت ربنا يقول لك فليكن نور وهيجي وقت ربنا يقول تخرج حياة من هذه المياه وهيجي وقت تجد الأرض دي عبارة عن جنة فيها الزهر والثمر وفيها كل شيء جميل ما تيأسي ستأتي الساعة في حينها الناظر إلى الأرض في اليوم الأول يراها مختلفة جدا عن الأرض في اليوم السادس صورة مختلفة تمام الاختلاف تدل على عمل الله العجيب مع كل نفس مع كل إنسان مع كل طبيعة إزاي ربنا بيغير ويبدل ويوضب ويعمل كل حاجة أنا يا رب مش تعبان لما أكون مغمور بالمياه أبدا ما دام روحك بترف على وجه المياه وأنا مش تعبان حينما الظلمة تكتنفني لأني سأسمع صوتك بعد حين تقول ليكن نور فيكون نور وترى النور أنه حسن أنا يا رب مش تعبان لما ألاقي الأرض بتاعتي خربة أنت ستملأها بكل الكائنات الحية فيما بعد وستعمرها لدرجة أن يسموها المعمورة يقول سكان المعموره هتعمل حاجات كتير بس انا ما اتضايقش من الحالة الاولى لابد هتتغير وما تقلقش تقول لا يا رب لازم دلوقتي تتصلح الارض مش هتتصلح غير في اليوم السادس فاهم ايوه فاهم يا رب لتكن مشيئتك انا هصبر لحد اليوم السادس ولتكن مشيئتك وكل حاجة هتمشي مظبوط كانت الارض خربة وخالية وعلى وكر الغمر ظلمة وروح الله يرف على وكر المياه شوفوا الكتاب بيقول في البدء خلق الله السماوات والارض ما قالش السماوات كانت خربة قال وكانت الارض خربة يعني السماوات من يومها متصلحة لأن السماوات ترمز للعلو وللجمال وللسمو وللروح ودي ما بتكونش خاربة خلق الله السماء بعيدة عن هذا الخراب والأرض كانت خاربة وخالية الأرض ترمز للمادة زي بعض هتتصلح هذا الخراب عندما يدخل في يد الله يتحول إلى هذه الجنات العجيبة هذه الظلمة حينما تدخل في يد الله هيعمل بها عمل المهم ان ربنا محتضن هذه الصورة وهيشتغل فيها لا تظن انك انت وانت خارب بعيد عن عناية ربنا ولا تظن ان الله هو اله القديسين فقط ولا تظن ان روح الله يرف على الابرار فقط ابدا الله بيرف روحه بيرف على الارض الخربة الخاوية المغمورة بالمياه هو بيرف عليه يقول لك لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى هذه الارض الخربة هي اللي تحتاج ان روحي ترف عليها لاحظوا انه ما قالش وروح الله كان يرف على السماوات قال بيرف على وجه المياه صحيح عيني عليك انت خربان ابقى انا جنبك على طول انت تايه في البراري والقفار ايها الخروف الضال تلاقي روح ربنا بيرف وراك في كل حته والتسعة وتسعين بيقول ترك التسعة وتسعين مش تركهم يعني تخلى عنهم هي روحه لازم ترف على على الحتة الخاربة دي لغاية لما تصلحها انا عرفت كده ليل ونهار قول له يا رب ده انا خربان خالص بس خلي روحك ترف عليا ده انا مغمور بالمياه ل- لشوشتي ل- لقمة رأسي بس خلي روحك ترف عليا ده انا مليان بالظلمة روحك تيجي وتقول لي ليكن نور ما اشهى كلمة ليكن نور في سمع الارض الارض قاعدة تعبانة والظلمة تعباها ومش قادرة تتخلص من الظلمة بتاعتها لم تقف الأرض لتمنع الظلمة عن نفسها وأنما ربنا تدخل في الموضوع قال ليكن نور فكان نور لاحظوا العبارة دي أدق من من أنه يقول للشيء كن فيكون لأن هيقول للشيء كن إزاي وهو ملهوش وجود يقول له كن هيقول لمين لكن ليكن نور هو ده التعبير الدقيق ليكن نور يكن نور يعني مش هيقول للنور كن هو فين النور ده اللي هيقول له كن ما هو لو كان موجود ما وبيكلمه يبقى خلاص قال الله ليكن نور فكان نور ورأى الله النور أنه حسن الله طريقته هي طريقة البناء وليس طريقة التحطيم كانت موجودة ظلمة لم يقل الله لا تكن ظلمة لم يحطم الله الظلمة إنما الله يضيء شمعة قال الله ليكن نور فكان نور ورأى الله النور أنه حسن وفصل الله بين النور والظلمة يعني الظلمة لسه فضلت قاعدة طب يا رب ما قضتش على الظلمة ليه يقول انا اقضي عليها ليه خليها قاعدة والنور يقعد جنبيها بس افصل بين الاثنين طب الظلمة دي هتخليها قاعدة لامتى لغاية يوم القيامة وتقضي على الظلمة لا ابدا وبعد القيامة لحد امتى طول الابدية ازاي لان الاشرار سيطرحون في الظلمة الخارجية يعني هتفضل برضه الظلمة دي الله الظلمة وخلق النور ورأى النور الله أنه حسن ولم يقل الكتاب ورأى الله الظلمة أنها رديئة ربنا ما بيتكلمش على الحاجات الوحشة أبدا خلي الظلمة في حالها مرمية مطرح ما هي مرمية المهم ان احنا نخلق نور ونرى النور انه حسن والظلمة قاعدة ده لو كان واحد فينا في الموقف ده كان حط كل جهده في الظلمة ايه يا ظلمة وايه اللي قعدك هنا ولا تكن ظلمة ولتتحطم الظلمة ولا ظلمة بعد اليوم وهتافات ومسيرات وكانت الحكاية خرب كان زود الخراب خراب ربنا ما يقولش كلام قال الله ليكن نور بالطريقة الإيجابية في العمل المهم مش ان احنا بنقرأ سفر التكوين المهم بنشوف ايه خطة ربنا طريقة الله في العمل اول طريقة قلنا الجمال والنظام والحكمة تاني حاجة قلنا كل شيء في وقته بهدوء بترتيب لغاية لما يجي ميعاده ثالث شيء العمل الإيجابي البناء لم يقل الله لا تكن ظلمة إنما قال ليكن نور فكان نور ورأى الله النور أنه حسن ولم يقل على الظلمة إنها رديئة سابها وبلاش تعليقات من هذا النوع ده بالعكس ده الظلمة ممكن تفيد ماديا ممكن تفيد ده انت لو عشت في نور مستمر اعصابك تتحطم ده ربنا اوجد الظلمة ايضا تفيدك تخليك تنام تخليك تستريح تخلي اعصابك تهدأ برضو ليها قيمة وليها فايدة اذا وقعت الظلمة في يد الله يعمل بها خيرا طب ما هو يهوذا كان ظلمة ووقع في ايد الله عمل به خير وبيلاطس كان ظلمة ورؤساء الكهنة في ذلك الزمان كانوا ظلمة لكن وقعوا في يد الله فعمل بهم خيرا جبن بيلاطس كان ظلمة وخيانة يهوذا كانت ظلمة وحسد الكهنة والشيوخ كانت ظلمة وكل هذا دخل في قضية الخلاص ربنا ما بيحطمش حاجة بس يستخدمها للخير يغير المسيرة بتاعتنا يخرج من الجافي حلاوة يخرج من الجافي حلاوة يطلع من الظلمة شيء مفيد ومن الأرض الخربة ده ربنا ما قالش لا يكن خراب إنما ابتدى يشتغل ابتدى يشتغل نحن دائما ندين الأشياء المخطئة ولا نعمل العمل الإيجابي البناء مثلما عمل الله كانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه إذا روح الله كان موجودا منذ البدء وقال الله ليكن نور إذا نطق الله كان موجودا منذ البدء وهنا نجد الثالوث الأقدس الله وروحه ونطقه في صورة واحدة إله واحد آمين مش الابن هو نطق الله وكلمة الله والروح القدس هو روح الله والآب هو ذات الله الله كان موجود خلق السماوات والأرض وقال ونطق بكلمته عمل العالم وروحه بيرف على وجه المياه اذا قصة الثالوث مش بتاعة آه، العهد الجديد دي موجودة من اول الايات في سفر التكوين وفصل الله بين النور والظلمه ودعا الله النور نهارا والظلم دعاها ليلا الظلم أعطاها وجودا وأعطاها اسما ده فيما بعد سمح أن يكون لها سلطان هل هذه ساعتكم وسلطان الظلام ربنا بيعامل الكل معاملة في منتهى اللطف والجمال ده حتى الشيطان لما جه وسط أولاد الله في قصة أيوب لم ينتهروا ولم يوبخوا قال له جيت منين قال له جيت من ال- التمشي في الأرض والجولان فيها ما قالوش ايه اللي يخليك تتمشى في الارض وتقول فيها وانت كلك فساد قال له هل وضعت قلبك على عبدي ايوب ليس مثله قعد يحتج وقال له عايز سلطان على ايوب قال له خد سلطان ما زعلوش ابدا معاملة الله الرقيقة لم تشمل النور فقط وانما شملت الظلمة ايضا هو بس كل ما في الحكاية بيخليها بعيدة يبعدها وبس فصل الله بين النور والظلمة أقوى جهاد ليك أنك تفصل بين النور والظلمة النور الذي فيك تبعده عن الظلمة التي فيك وكان مساء وكان صباح يوما واحدا هذا النور الذي خلقه الله خلقوا في جملته فصله تفصيلا في اليوم الرابع لما خلق منه القمر والشمس والنجوم لكن مادة النور كنور كانت موجودة من أول يوم لكن اترتبت في اليوم الرابع برضو دي تورينا ان ربنا بيعمل كل شيء في وقته احنا بنقف امام هذه الصوره ونبارك ربنا نقول له مبا- مبارك أنت يا رب لأنك أوجدتنا ومبارك أنت لأنك خلقتنا على صورتك ومثالك ومبارك لأنك أعطتنا فكرة عن حكمتك وعقلك وترتيبك ونظامك وهدوءك وطول بالك وصبرك على كل شيء لكي يكون في حينه الحسن ومبارك انت يا رب لانك لم تخلقنا في اليوم الاول انما رتبت كل شيء لغايه لما اتسقت الصوره وكل الاحتياجات اصبحت موجوده خلقتنا بعد ما مهدت كل شيء امامنا المسيح في الأبدية قال أنا ماضي لأعد لكم مكانا وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي حتى في ال- في الخليقة عمل كده حواء وآدم نخلقكم الوقت لا أنا ماضي لأعد لكم مكانا هوضب بالأرض هوضب بالنور هوضب بالفلك هوضب بالزرع هوضب بالحيوان هفصل ال- اليابسة عن الماء هرتب كل حاجة وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي وأقول ليكن آدم لتكن حواء بعد ما رتب لكم كل حاجة بس انتوا صبركم شوية أنا بأعد لكم مكانا ده ربنا ده عجيب ده صدقوني كل ما في هذا الكون كان من أجلنا عشان كده بنقول من أجلي رفعت السماء لي سقفا ومهدت لي الأرض لكي أمشي عليها من أجلي أخضعت طبيعة الحيوان أنت من أجلي ألجمت البحر كل حاجة ربنا يقول يقول له صورة آدم اللي في ذهنه ما هو كل دول لهم صور في عقله قبل ما يخلقهم يقول له صورة آدم استنى يا حبيبي شوية أنا هخلقك بعد ما وضب كل حاجة علشانك هخلقك بعد ما وضب كل حاجة علشانك أنتم دخلتم على ما لم تتعبوا فيه آخرون تعبوا وأنتم دخلتم على تعبهم أنت دخلت على الأرض متوضبة دي سما ودي أرض ودي نجوم وآخر جمال لكن ربنا تعب ستة أيام إلى أن مهد لك كل هذا صدقوني مش بس مع الإنسان بس حتى مع الحيوان نلاحظ ان ربنا خلق النبات في الاول وبعدين خلق الحيوان لان الحيوان هيتغذى على النبات يبقى لازم اخلق له النبات في الاول عشان لما اخلق الحيوان يلاقي حتة يعيش فيها ويلاقي حاجة ياكلها ويلاقي مية نظيفة يشربها ويلاقي كل حاجة الله رتب النبات للحيوان ورتب النبات والحيوان للإنسان ورتب الطبيعة كلها وخلقنا أخيرا في اليوم السادس بعد أن رتب كل شيء من أجلنا عشان كده نقول له مبارك أنت يا رب في كل أعمالك كلها بحكمة قد صنعتها وكلها من أجلنا والعجيب أن هذا العالم اللي خلقه ربنا من أجلنا خلقه من أجل حتى طبيعتنا المادية يعني بعدين لما يدينا طبيعة روحية مش هنحتاج لا للنبات ولا للحيوان ولا للأرض ولا للهيصة دي يقول لك السماء والأرض تزولان هنطوي هذه الصفحة ونفتح صفحة روحية ليكوا في الأبدية طب والصفحة الأولانية كنت عاملها كلها علشانكم ولما احنا نلبس يا رب جسم روحاني ما يحتاجش للحاجات دي خلاص يا حبيبي يبقى ملهاش لازمة السماء والأرض تزولان أنا يوحنا أبصرت أرض جديدة وسماء جديدة لأن السماء الأولى والأرض الأولى قد مضيتا ولم تعود توجدان بعد خلاص مش محتاجين لهم أنا عملتهم علشانك لما ما تحتاج لهم شيء مفيش داعي أبدا مفيش داعي أبدا لما الواحد يتصور ازاي ربنا عمل كل ده علشانه ولما هيديله طبيعة تاني هيسيب كل الحاجات دي طب والتعب ده كله يا رب ما خلاص يا حبيبي ملهاش لازمة طب وبعدين وبعدين انا هديك طبيعة جديدة الطبيعة الجديدة دي طبيعة روحانية لا تجوع ولا تعطش ولا تنعس ولا تتعب ولا تمرض ولا غيره طب والطبيعة الروحانية عايزة جو روحاني اه طب الجو الروحاني يمر ازاي انا ماضي لأعد لكم مكانا وإن مضيت وأعددت لكم مكانا سآتي أيضا وآخذكم إلي في ستة أيام أخرى بيشتغل فيها ربنا في الأبدية بيحضر لك كل حاجة وحينئذ سندخل في السبت الكبير الذي لا ينتهي الذي لم يقل الله عنه كان مساء وكان صباح يوما سابعا هذا هو سبت الأبدية الذي يرمز إليه السبت العادي اللي احنا بنعيش فيه هنخش فيه على طول وتنقضي أيامنا الستة على الأرض وندخل في اليوم السابع الذي هو الأبدية إذا يوم السبت اللي استراح فيه ربنا كان يرمز إلى اليوم اللي استراح فيه من القضاء على الخطية والشيطان والعقوبة والجحيم والحاجات دي اللي هو يوم الحد اللي احنا عايشين فيه اللي استراح فيه فعلا بعد أن قدم الخلاص وهذا اليوم الأحد اللي هو اليوم السابع حاليا يرمز إلى السبت الكبير الذي هو الأبدية وهيعيش ربنا فيه ولسه ربنا بيرتب وبيقول أنا برتب لكم بترتب لنا إيه يا رب نظرت فوجدت نهر ماء حي ووجدت شجرة حياة ووجدت أشجار على الجانبين ده بيحكيها لنا يوحنا بيرتب فيها ربنا وببني لكم اورشليم السمائيه وبعمل لها 12 بوابه وكل بابه عباره عن بوابه عباره عن حجر كريم وايه تاني يا رب وسوف لا يكون هناك ظلمه لان الله ينيرها ولا يحتاجون الى ضوء شمس ولا الى ضوء قمر لان ربنا هو اللي هينير وايه تاني شغلانه طويله بعد لكم مكانا واتي واخذكم اليه ده ده جبروت ده وتقول لي ربنا بطل خلق ده قاعد يشتغل تمام ابي يعمل حتى الان وانا ايضا اعمل ربنا بيشتغل يحضر لك السكه امال انت يعني الابديه دي بتاعتك خلصت لا ما خلصتش ربنا بيرتب بيرتب ترتيبات عجيبه